أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا ومن الناس اجمعين اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا موضوعنا عن قوت القلوب وغذاء الارواح وقرة الأعين مع أعظم المنازل التي يتنافس فيها المتنافسون كلمة حلوة على اللسان عذبة على الأذن حبيبة إلى القلب قريبة إلى النفس ساكنة في الوجدان منقوشة في الفؤاد كنا تدارسنا في المحاضرتين السابقتين الخوف والرجاء جناحي المؤمن قلنا المؤمن كالطائر يطير بجناحين الخوف والرجاء وبقي رأس الطائر المحبة عايز محبة ربنا تتغرس في قلبك درسنا النهاردة كله بيدور على المعنى ده تعرف ربنا سبحانه وتعالى قد ايه بيحبك النهارده عايزين نقول المعنى ده قد ايه ربنا بيحبنا تعالوا نشوف حب الله للعبد كيف يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يبدا بالمحبه فسوف ياتي الله بقوم ها يحبهم ويحبون مين اللي ابتدى بالحب هو سبحانه وتعالى فإذا أحبك أحببته وصلت يبقى هو الأول اللي بيتنزل بالمحبة على العباد لو حبك هتلاقي نفسك أنت بتحبه قوي كانت امرأة من العابدات تقول يا رب بحبك لي إلا غفرت لي فجاءها أحد الناس وقال أما يكفيك أن تقولي بحبي لك يعني لما تيجي تدعي انت غلطتي ما انت بتقولي بحبك لي لا لا قولي بحبي لك ده اللي انت تقدري تدعيه قولي ان انت بتحبي ربنا لكن ما تقوليش ان ربنا بيحبك تعرفيها منين دي قالت اما سمعت قوله يحبهم ويحبونه لقد قدم محبته لهم على محبتهم له هو اللي بيحب الأول أبو يزيد كان يقول غلطت في ابتدائي في أربع أشياء أنا أول ما جيت اتعلمت وأول ما خدت السكة دي غلطت في أربع حاجات توهمت أني أذكره قلت الحمد لله الواحد بقى ليه ورد ذكر كده والحمد لله وماشي عليه وتوهمت أني أعرفه حسيت ان انا اتعلمت حاجة ووصلت له اهو وتوهمت اني احبه وتوهمت اني اطلبه الاربع حاجات دول حسبت نفسي بذكره وحسبت نفسي بعرفه وحسبت نفسي بحبه وحسبت نفسي لا أطلب إلا إياه فلما انتهيت لما اتعلمت شوية وفهمت رأيت ذكره سبق ذكري ومعرفته سبقت معرفتي ومحبته أقدم من محبتي وطلبه لي أولا حتى طلبته هو اللي بيبتدي بالنعمة هو ذكر فذكرت هو سبحانه وتعالى أحبني فأحببته عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا شوف انت بتحبه ولا لا وصلت إذا حب الله للعبد مقدم قال ذنون وصف لي رجل قالوا له على الراجل عابد في حتة فرح له قال فأقمت على بابه أربعين يوما قعدت أربعين يوم عشان يفتح لي أبدا فلما كان بعد ذلك رأيته فلما رآني هرب مني هو كل شوية يهرب منه علشان ما يعرفش حاله فقلت له سألتك بمعبودك بالله عليك إلا وقفت لي على وقفة ممكن سؤال حاجة واحدة بس فقلت سألتك بالله بما عرفت الله عرفت ربنا ازاي وصل لك المعاني العظيمة دي وبقيت راجل منقطع لله ووصل لك المعاني دي ازاي بما عرفت الله وبأي شيء تعرف إليك الله حتى عرفته ايه الحاجة اللي شدتك قوي تجاه ربنا قال نعم اسمعوا بقى الكلام الجميل العظيم ده رأيت لي حبيبا إذا قربت منه قربني وأدناني لو قربت بس خدت الخطوة من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا أنا أخذ الخطوة هو يقربني ويدنيني وإذا بعدت صوب بي وناداني ولو بعدت عنه يناديني أقبل يا عبدي حي علي وإذا قمت بالفترة يعني ولو كسلت شوية رغبني ومناني وهتسيب الجنة لمين وهتسيب النعيم ده وما تتمتعش بيه ازاي رغبني ومناني وإذا عملت بالطاعة زادني وأعطاني وإذا عملت المعصية صبر علي وتأناني فهل رأيت حبيبا مثل هذا عمرك شفت حبيب بالوصف ده تقرب منه يقرب منك أكتر تبعد عنه يناديك ويطلبك تعصيه يحلم عنك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف تطيع يزيدك فقال له انصرف عني ولا تشغلني ثم ولى وهو يقول حسب المحبين في الدنيا كفاية عليهم بأن لهم من ربهم سببا يدني إلى سبب بينهم وبين ربنا وصال وحاجة تقرب لحاجة قوم جسومهم في الأرض سارية هم بجسمهم في الأرض وأرواحهم تختال في الحجب وروحهم فوق عند ربنا في السماء يا رب يا رب أنت الله معتمدي متى أراك جهارا غير محتجبي بيقول له يا رب خلاص بقى مشتاق قوي نفسي أشوفك بقى دلوقتي ما اقدرش اشوفك مش هينفع اشوفك الا يوم القيامه في الجنه ان شاء الله يوم المزيد امتى اليوم ده بقى يجي هي دي قلوب المشتاقين قلوب المحبين كان ابو يزيد يقول ليس العجب من حبي لك انا عبد فقير انا غلبان محتاجك يا رب ماليش غيرك يا رب انما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير تعالوا كده ننقش في القلوب ونزرع في القلوب محبة علام الغيوب تعالوا نشوف مظاهر محبة ربنا لينا يمكن ده يبعث الحياء يمكن الواحد يطلع من الدرس مستحي من ربنا انا مش عايز اكتر من كده ان النهارده وانت خارج تحس قد ايه فضله ومنته وجوده واحنا بنقابل ده كله بالاساءه والمعاصي تطلع تحبه قوي وما تحبش ابدا حد زيه ولا تحب تقرب من حد الا هو وتقول يا رب لا تجعل في قلبي حبا الا لك ولا تجعل في قلبي تعلقا الا بك يا رب انا مش عايز غير حبك انت كل المحاب لا زوجة ولا أولاد ولا أم ولا أب ولا أصحاب ولا أي حد أنت وبس يا رب حبيب قلبي تعالوا نشوف هو بيحب عباده ازاي أول حاجة حبك يوم ما اصطفاك وجعلك من عباده الموحدين المسلمين بالله عليك ودايما المعنى ده أكرره عليك لأنك إحساسك بالنعمة دي لو وصل صح لقلبك يبعث على العمل لو حاسس قد إيه منته عليك في الإسلام منته عليك في إنك تدخل هنا المسجد تسمع كلامه منته عليك في الالتزام منة عظيمة كبيرة قال أبو الأشهب والأثر في صفة الصفوة بيقول أنا مرة كنت بطوف حوالين الكعبة سمعت جارية قاعدة تقول يا وحشتي بعد الأنس ويا ذلي بعد العز ويا فقري بعد الغنى فقلت لها مالك مالك إيه الموضوع أذهب لك مال أو أصبت بمصيبة قالت لا لكن كان لي قلب ففقدته قلت هذه مصيبتك وهي دي المصيبة بتاعتك قالت واي مصيبه اعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب هي في مصيبه اعظم من ان قلبك ما يبقاش فيه معرفه ربنا وحب ربنا فقلت لها ان حسن صوتك عطل علي وعلى من سمع الكلام الطواف طب يعني خليكي في حالك وطي صوتك صوتك لهانه مش عارفين نشتغل مش عارفين نقول حاجة قالت يا شيخ البيت بيتك أم بيته هو كان مسجد أهلك أو يا شيخ البيت بيتك أم بيته قلت بل بيته قالت فالحرم حرمك أم حرمه قلت بل حرمه قالت إذا دعنا نتدلل عليه سيبنا بقى نتدلل إلى الله دعنا نتدلل عليه على قدر ما استزارنا إليه هو دعانا لزيارته سيبنا بقى نتدلل على ربنا ثم قالت بحبك لي اه والله الدعوة دي والله الدعوة دي محتاجينها قوي بص هتقول ايه بحبك لي إلا رددت لي قلبي يا رب بحبك لنا إلا رددت إلينا قلوبنا طاهرة اللهم رد إلينا قلوبنا فلا تتعلق إلا بك ولا تحب إلا أنت قالت بحبك لي إلا رددت علي قلبي قال فقلت هي مجنناه من الصبح قال فقلت من أين تعلمين أنه يحبك طب الأولانية وخلصنا طب ودي بقى كمان عرفت منين أنه بيحبك قالت جيش من أجل الجيوش عشان التوحيد عشان رفع راية الإسلام وأخرجني من دار الشرك وأدخلني في التوحيد وعرفني نفسه بعد جهلي إياه خلاني مسلم وجعل الأمور دي كلها علشان أنا أدخل في الإسلام وعرفني به بعد ما كنتش عارفاه فهل هذا إلا لعناية هو الموضوع ده كده مش معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني شفتوا هي فاهمة إزاي فهل هذا إلا لعناية هو ده إذا أول معنى لاحظ منته في اصطفائه ليك بالإسلام تاني حاجة شوف حبه ليك لما تعمل حسنة يضاعفها ليك عشر أضعاف لا سبعمائة ضعف لا الله يضاعف لمن يشاء قالوا العلماء الأعمال تضاعف بثلاث بشرف الزمان يجي علينا رمضان الأعمال تلاقيها مضاعفة يجي علينا يوم زي عرفة الأعمال مضاعفة بعض العلماء يقول في الأشهر الحرم وفي شعبان الأعمال مضاعفة شرف الزمان وشرف المكان تروح الحرم أي عمل تعمله على رأي ابن عباس مش الصلاة بس بمئة ألف التسبيحة في الحرم بمئة ألف مش الصلاة بس الطواف في الحرم بمئة ألف ده رأي ابن عباس خلينا مسكين في رأي ابن عباس حد لاقي تسبيحة تطلع من لسانك الآية هناك بمئة ألف حلو أوي ربنا يكرمك يا ابن عباس حلو ده ماشي شرف الزمان شرف المكان التالتة دي بقى اللي أنا عايز أقف عليها طب إحنا خلاص ما عندناش شرف المكان وما عندناش شرف الزمان اتبقت التالتة والمهم شرف الشخص يعني انت تعمل العمل تصلي انت مثلا 100 ركعة كويس واحد تاني يصلي له ركعتين يقشك اه هو كده شرف الشخص اذا كان من عباد الله المتقين تضاعف اعماله مرة واحد معانا في الحرم فاحنا عاملين بقى ايه ختمة يومية قاعدين معتكفين اقعد يا ابني اختم لك ختمة فشغال شغال شغال وبعض الناس اللي فاهمة قاعدة كده ايه شغالة بالراحة فجي قال لي طيب يعني دي ولا دي قلت له استنى ما هو ممكن قراية الحضر دي السريعة هتضاعف بعشر أضعاف وفي الحرم كمان أدي مئة ألف اتضاعفت بكام يا عم بمليون بس في واحد قرايته الحرف أصلا بتاعه هو بسبعمية الحرف بسبعمية الحرف بتاعك انت بعشرة يعني هو بسبعين جيب انت سبعين ختمة سبعين ختمة مش هتحصل هو ده اللي بيقرا بتدبر قد يصل إلى ذلك بس المشكلة ان احنا ما نعرفش نشتغل في دي لانك انت هتقعد تقول لي انا بقرا بالتدبر ولا اي حاجه واصله فخلينا يا عم في بتاع جمع الحسنات بس واخدين بالكم قد يصل الى هذا الامر ربنا يضاعف لك الحسنه الى هذه الاضعاف الكثيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند باسناد حسن بيقول ايه الأعمال ستة والناس أربعة فموجبتان الأعمال يعني موجبتان ومثل بمثل وحسن بعشر أمثالها وحسن بسبعمائة موجبتين أدي اثنين حسنة بعشر أمثالها حسنة بسبعمائة ومثل بمثل أدي كده كام ست أدي الأعمال الست إيه الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وجبت له الجنة لو مات لا يشرك بالله شيئا أدي أول حاجة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار خطر قوي والله خطر قوي أصل الشرك خفي الشرك أخفى من دبيب النمل فممكن تكون ملوث برياء خفي ولا حد داري فقال من مات يشرك بالله شيئا حاجة قد كده وفي موضوعنا ده قلبك ممكن يكون متعلق بواحدة ولا بواحد قد كده نقطة في قلبك ويكون الحب ده حب شرك مش ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله عارف يعني ايه يحبونهم كحب الله يحبوا لذاته يعمل معاصي برضه بيحبه هي قدامه بيحبها ويعملوا مع بعض معاصي وهي بتعمل له مراته وقاعدة مثلا تعمل أي معصية من المعاصي بس بيحبها ما يقدرش يستغنى عنها فيحبها لذاتها ده الحب الشركي اللي ما ينفعش إنما حبي أنا بقى المفروض يبقى كده أشوفها على طاعة ربنا سبحان الله تبقى في قلب الواحد إيه أعلى خالص تبقى على المعصية يبقى في نفرة في القلب والعكس هي برضو متعلقة بيه بنفس المعنى بقى أطوع لله تبقى بتحبه أكتر بقى عاصي غافل يبقى فيه في قلب نفرة واخدين بالكم هو ده من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار ادي المجابتين ايه المثل بمثل واما المثل بمثل فمن هم بحسنة حتى خدوا بالكم الحديث فيه هنا إضافة حلوة قوي حتى يشعرها قلبه يعني ايه؟ يعني بيجي كده الايه الهاجس العملية بتمشي كده ثلاث أربع مراحل أول حاجة اسمها الخاطر الخاطر ده اللي هو ايه يلا قوم روح اتفرج على فيلم الصيف فيلم الصيف ايه ما احنا بطلنا بقى خلاص الكلام الفاضي ده لا ده حلو قوي ده جامد اه فيبتدي بقى هو كده ايه هو فيلم كوميدي يعني ما فيهوش حاجه مش هتلاقي فيه حي مشاكل ادي حديث النفس الاولانيه دي اللي هي ايه تعالى اتفرج على الفيلم اعوذ بالله خلصت لا هو ما قالش بقى هو ايه اعوذ بالله بس يعني ايه بندخلها حته حته طب ايه رايك اه والله مش مشكله يعني ده اسمه حديث نفس دي المرحله الثانيه حديث النفس اللي هو لسه بيكلم نفسه بعد شويه نوصل للمرحله الثالثه دي اللي هي الهم ده ايوه يا عم مش مشكله قوي يعني فيها ايه يعني يلا بس حاجه كده تكون ما فيهاش اي مشاكل يعني يبتدي يهم بالمعصيه ويبتدي بعد كده ياخد القرار اه فين وفي سلمه ايه ونعمل ايه والموضوع بقى يبتدي ياخد الخطوات دخلنا في العزم دخلنا في الفعل يبقى يمر على كام خمس مراحل اهو خاطر حديث نفس هم عزم يوصل في الاخر ايه العمل بنيجي عند الهم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن جيت بقى ايه مرشدين رحت راجع لورا لا اعوذ بالله مش بتاع الكلام ده رجعت اتكتبت لك حسنه ليه اتكتبت لك حسنه دي هتبتدي تجاهد نفسك شويه الاولانيه مش محتاجه اكتر من اعوذ بالله مش محتاجه اكتر من انك تشغل نفسك بحاجه تانية حديث النفس اشد شويه بس برضه بالاستعاذه تخلص انما لما وصلنا للهم الموضوع بدا ايه يصعب شويه العزم بقى يصعب اكتر العمل نفسه بقى المساله بقت اكثر صعوبه فهنا من هم بحسنه ده بحسنه بس طب نجيب بقى النموذج من ناحيه تانية انا عايز النهارده ان شاء الله ازود الورد شويه اه والله يا اخي بص بقى دي بالحسنه اهي جه الخاطر الكويس الطيب رحمه دي نزلت من عند ربنا اه الواحد والله النهارده عايز يقرا زياده شويه طب ما هو فيش وقت لا لا نديها بس ربع ساعه هنا ونروح الجامع بدري شويه نقرا لنا فيه ربعين ثلاثه هيخلصوا ان شاء الله ادي حديث النفس اه يلا بقى هنبتدي ناخد قرارات هم بالحسنه اهو حتى يشعرها قلبه بدا القلب يحس انه ايه هيبتدي يقوم يعمل العمل الصالح ويعلمها الله منه من هنا اتكتبت الحسنات شوفوا منين من اول ما بدا ياخد ايه هعمل الحسنه دي بس لسه ما عملهاش لسه ما قامش يشتغل هو كل الحكايه ان هو فعلا خد قرار شفت انت ممكن تتاجر مع ربنا حلو قوي ازاي يعني انت وانت قاعد انا كل درس اقول لك يلا وانت قاعد في الدرس خد قرارك هم بانك تعمل العمل الفلاني لانك من اللحظه دي بتتكتب لك حسنات خدتوا بالكم ومن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلمها الله منه كتبت له حسنة ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة طيب الخواطر عليها سيئات لا حديث النفس عليه سيئات لا طيب الهم عليه سيئات لا امال ايه اللي عليه سيئات العمل لو تلبس بالعمل ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة طيب بقية الأعمال من عمل حسنة فبعشر أمثالها ده أدنى واحد أقل واحد ومين بقى اللي بياخد 700 على طول الصدقة من أنفق نفقة في سبيل الله فبسبعمائة الصدقة دايما بسبعمية خدنا كده الأعمال الايه الست ناقص الايه الناس الأربعة أما الناس فموسع عليه في الدنيا واحد ربنا هيفتحها عليه غني جدا في الدنيا معاه فلوس كتير لكن مقطور عليه في الآخرة لكن هيتشدد عليه قوي يوم القيامة ومقطور عليه في الدنيا فقير في الدنيا معهوش فلوس وموسع عليه في الآخرة ومقطور عليه في الدنيا والآخرة فقير في الدنيا وفقير في الآخرة والعكس موسع عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة الناس على هذه المنازل الأربعة المهم شوف كرم ربك قد ايه انه يضاعف الحسنة اقل حاجة بعشر امثالها تهم بالحسنة يكتبها يبقى ما بيحبكش طيب يتقابل نعمه دي بايه احسانه ده يقابل باي شيء لما تسمع المعاني العظيمة دي مش تحبه انظر اليه كيف يحبك في تيسيره أبواب الجنة شوف قد إيه بيحبك تعمل عمل بسيط جدا ويرتب لك عليه الجنة مثلا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة تتوضى بعد كل حدث كل ما تحدث كل ما ينتقد وضوءك تتوضى وتصلي ركعتين زي سيدنا بلال ما كان بيعمل تبقى سبب دخول الجنة كان بلال يقول هذا أرجى عمل عملته في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني سمعت دفا عليك سمعت صوت نعلك بين يدي في الجنة فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال ما عملت عملا أرجى عندي أنا عايزك بقى تاخد وتتغشش من سيدنا بلال الحتة دي ينفع تبقى مدخر عمل كده عمل سر خبيئة عمل انت تقول ده أرجى عمل عملته آه واحد يعمل عمل فذ كبير احنا قاعدين نقول لكم المعاني دي من أيام الكلام على علاج قسوة القلب عايز عمل كبير تقول ده أرجى عملي لا يطلع عليه أحد صدقة كبيرة تتصدق بها قراءة قرآن عمرك ما عملتها صلاة عمرك ما عملتها عمل مستديم عندك لا يطلع عليه أحد ركعتين في جوف الليل محدش يعرف بهم حاجة عمل بر من أعمال البر تنفس عن مؤمن كربة من غير ما حد يحس تفك عن واحد دينه تساعد واحد مقبل على زواج مثلا تعف امرأة أيما كان عمل كبير تسعى على أرملة أو مسكين تسعى في قضاء حاجة أخيك المسلم عمل في الآخر خالص مش زي عمل أي حد ده اللي ينفع تقول عليه أرجى عمل عملته في الإسلام فقال أرجى عمل عملته أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي كان يتوضى يصلي على طول فده باب تدخل به الجنة طيب احنا جايب لكم الحاجات الخفيفة علشان تشوفوا يرتب الجنة على ايه ده مش كرم وده مش حب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول الدعاء بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء حديث صحيح مسلم يبقى إيه ده يعني أقول الدعاء ده وكرره أدخل الجنة آه والله قل لي بالله عليك عايز كرم أكتر من كده إيه مش عايز تشتغل ليه مش عارف تثبت الورد ده مش عارف تاخد قرار دلوقتي وانت قاعد تقول والله ما سيب الورد ده في حياتي ابدا هو ده عربون دخول الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح كل ما انت رايح المسجد منزل في الجنة بيعد ليك يبقى ليه ما بتاخدش النية دي وانت رايح ده انت خطواتك إلى المسجد تحط الخطايا وترفع الدرجات وشهودك الفريضة تكتب لك حجة يعني أنا ماشي من بيتي لغاية المسجد المشي ده ثوابه إيه؟ ثواب حجة لو رحت النافلة ثواب عمرة وكل دي الأحاديث صحيحة عايز كرم أكتر من كده إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين أحافظ قوي قوي على الفجر والعصر أكتر من أي صلاة تانية من صلى البردين دخل الجنة لما يقول إن اللي يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت بتغفل عنها ليه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة وسبحان الله سنة كده من سنن ربنا اللي بيحافظ على الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر أو ليه ورد المهم في الصيام كل شهر أنا كل ما طالع حد يكون ميت على صيام واسأل مثلا أولاده أو أهله دايما ألاقيها كده يقول لي الحمد لله أبويا بيصوم اثنين وخميس بقاله عشر سنين بقاله خمس سنين فبيتختم له اثنين أو خميس ويختم له بالصيام مثلا حاجات خفيفة تميط الأذى عن الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم فأدخله الله الجنة بذلك عايز تاني ممكن يكون هو ده العمل الفذ آه ليه فكر في المسلمين مش مشغول بنفسه مش مشغول بهمه طيب ينفع تبقى الحكاية إن أنا أسأل ربنا الجنة ثلاث مرات وأسأله أن يعيذني من النار ثلاثا يبقى ده سبب دخول الجنة آه قال صلى الله عليه وسلم من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة والجنة دعوتها مستجابة الجنة دعوتها مستجابة ولا مش مستجابة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار بلاش ده كله ينفع ترضى عنه بعد النعم دي كلها مش مطلوب أكتر من إنك ترضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة تجب له الجنة بمجرد أنه يرضى يرضى عن الله بعد كل هذا الفضل والجود والإنعام لا تحبه يبقى بيحبك ولا ما بيحبكش يسر لك أبواب الجنة كلها اهي يبقى بيحبك ولا ما بيحبكش طيب تذنب في حقه وتعصيه وتخالف أمره يرد هو بإيه يعفو عن كثير ويغفر بالسبب اليسير حاجة بسيطة جدا تعملها يغفر لك بها الذنوب شوف ربنا يقول في الحديث القدسي من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا اللي يعرف إن أنا قادر على أني أغفر له ذنبه أغفر له حتى لو عمل إيه شوف مثلا أسباب من الأسباب التي تغفر بها الذنوب بأشياء يسيرة جدا ممكن تعملها إذا أحسنت الوضوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء إلى مرفقيه ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني تردد الأذان وبعدين تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه تروح تحضر الجماعة من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه توافق في الصلاة صلاة الجماعة تأمينك قولك آمين تأمين الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه لو قلت سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللي الكلمة دي ربنا ولك الحمد وافقت قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يغفر ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صيام يوم زي يوم عرفة يكفر سنتين متتابعتين كما عند أبي يعلى وصححه الألباني من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين تلتزم بقراية سورة الملك يوميا كل ليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له هي تبارك الذي بيده الملك تقول بلسانك شوية كلام يسير جدا تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يتغفر لك الذنوب العظام ولو فر من الزحف ولو عمل موبقة من الموبقات تقول ساعة ما تأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة يتغفر ما تقدم من ذنبك تلبس ثوب جديد فتروح قايل برضه كده الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه تخش تنام تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول النبي غفرت ذنوبه أو خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر تيجي تحضر درس مجلس من مجالس الذكر ينادي المنادي في السماء إذا قمت قوموا مغفورا لكم عايز ايه اكتر من كده بالله أي كرم أعظم من كرم ربنا علينا وشوف احنا بنعمل ايه احنا بنعمل ذنوب نستاهل عليها العقوبة تقول حاجة بسيطة من الحاجات اللي قلناها دي أو تعمل عمل يسير من الأعمال دي يغفر لك ويتوب عليك ولسه ما بتحبوش ده انت تقطع نفسك في حبه صح شوفوا من محبته للتوابين لو تبت يفرح بتوبتك وشوف بقى لما ربنا يفرح بيك يا ربنا فرحان ان انت تايب يبقى النعم هتنزل عليك قد ايه اديك حاجه النهارده بس ما تركنش عليها انا كنت عايز اقولها في درس الرجاء وقلت الجماعة دول هيفهموها غلط بلاش بس النهاردة كده قلت يلا اهي هدية النهاردة وربنا يستر بس من الاول انا بخاف اصلي انك تفهموا الكلام غلط المعاني دي انا بقولها علشان خاطر يزداد املك في ربنا مش علشان خاطر تنام في الخط وتقول بقى الواحد يقضيها زي ما هو عايز وبعد كده ياخد التغشيشة دي يخلص الموضوع لا من الاول اهو قال سهل ابن عبد الله التستري لا يذنب المؤمن ذنب حتى يكتسب معه مئة حسنة بس خلاص كده طب اسمعوا بقى بس المعاني دي المهم تتحقق فقيل يا أبا محمد كيف هذا ايه يا عم ده قال نعم إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا وهو يخاف العقوبة عليها ولو لم يكن كذلك لم يكن مؤمنا وخوفه العقاب حسن حلو كده اول حاجة ان انت تبقى خايف العقوبة اتنين يرجو غفران الله لها ويقول يا رب اغفر لي وتوب علي ولو لم يكن كذلك لم يكن مؤمنا ورجاؤه حسن ثلاثة ويرى التوبة منها ويبقى عايز يتوب لربنا منها ولو لم يرى ذلك لم يكن مؤمنا ورؤيته التوبة منها حسنة أدي ثلاثة ويكره الدلال عليها وما يحبش أن الناس تقع في الذنب اللي هو عمله مش بقى بيروح يصبح تاني يوم يقول ده حتة مش عارف ايه والكلام ده ما ينفعش ولو لم يكره الدلالة عليها لم يكن مؤمنا وكراهته الدلالة حسنة أدي أربعة خمسة ويكره الموت عليها ولو لم يكره الموت عليها لم يكن مؤمنا وكراهته للموت عليها حسنة أدي خمسة قال فهذه خمس وهي خمسون حسنة بعشر أمثالها وكرم ربنا عالي اضرب في اتنين كمان على أقل تقدير مضاعفة يبقى مئة حسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فهي تصير مئة حسنة فما ظنكم بسيئة تعتورها مئة حسنة وتحيط بها والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ما ظنكم بثعلب بين مئة كلب أليس يمزقونه ده بقى يعني أعلى حاجة في الرجاء بس المعنى أنا جبته هنا عشان تحبه عشان تحب ربك عشان تتقرب إليه أكثر عشان ندي بارقة أمل بعد درس الخوف حتى لا تتشائم ولا تتطير ولا تقنط من رحمة ربك جميل إذا الله يحب التوابين وحبه للتوابين يخلينا عايزين نقبل عليه قوي ونجدد توبتنا انظر من حب الله للعبد أنه لا يمنعه رزقه رغم مخالفته يعني ممكن كانت العقوبة تنزل في الحال بصيت كده على طول طعمة سمعت حاجة ما بيحبهاش تفقد حاسة السمع استخدمت صحتك وقوتك في الظلم والبطش يروح ربنا سبحانه وتعالى مبتليك بالمرض في الحال لكن حلم عنك ولم يمنعك رزقه إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله ورزقك هيجي لك هيجي لك يبقى لسه ما بتحبوش خطوة منك قلنا ضعفها منه يتودد هو إليك كل ليلة حتى تطيعه يطلب منك عايز حاجة هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب واحنا نايمين ولا حاسين لما ما ترفعش ايدك وتطلبه يغضب عليك واحنا زاهدين في خيره حتى في البلاء اللي انت شايفه بلاء بيحبك ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه يبقى بيحبك بيحبك عشان كده ابتلاك عشان يرفع درجتك في الجنة أو بيبتليك عشان يفوقك من سكرة الذنوب والمعاصي والدنيا اللي واخداك بيبتليك عشان يمحو خطاياك عشان لو قابلته بالخطايا دي الحساب عسير والعقاب مرير فبيبتليك دلوقتي قرصة ودن حاجة خفيفة عشان انت مش عارف الآخرة يعني ايه يبتليك عشان تعرف نعمه عليك عشان انت ما بتشكرش نعمته عليك أول ما مرضت وحسيت ان صحتك بدأت تضعف عرفت يعني ايه صحة يبتليك لتتواضع له عشان تنكسر شويه تذل وتخضع وتعرف يعني ايه عبد يبتليك ليدخلك الجنة من أوسع أبوابها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يحيى بن سعيد كان إذا سكت أو تكلم يقول هكذا تحيي وتميت وإليك المصير قال بعضهم له وهو في مرض موته يعافيك الله إن شاء الله قال أحبه إلي أحبه إلى الله أنا دايما نغششكم المعنى ده أصل دايما لما الواحد يبتلى يبقى شايف الموضوع من الناحية الايه السيئة إنما أنا بقول إيه هو مش جاي لي من حبيبي مش ربنا حبيبك ربنا حبيبك ولا لأ والقدر ده منه مر علينا بس جاي من الحبيب وطالما جاي من الحبيب يبقى حبيب أحبه إليه أحبه إليه هو هيعذبني عقبة الغلام كان يقول كده أنت عذبني فإني لك محب أنت ارحمني فإني لك محب اعمل ما بدا لك يا رب أنا عبدك بحبك تعرف الواحد لما بيحب قوي يبقى المعنى ده مش يقولوا حبيبك يبلعك الزلط مش كده بجد ساعة ما يحصل بحب خلاص فالأمور تخلص مع أول ابتسامة ومع أول كلمتين الأمور تمام التمام بيحب هو كده إن تعذبني فإني لك محب ولا يحب أحد لذاته إلا الله مفيش حد تحبه عشان هو ربنا إلا ربنا بتحب ربنا ليه السؤال ده يلا يا جماعة عايزين نجاوب بتحب ربنا ليه ها بحب ربنا علشان اداني نعم بحب ربنا عشان اداني الاسلام بحب ربنا علشان بيغفر لي ويرحمني والمعاني اللي احنا قعدنا نقولها دي لا ده مش رقم واحد بحبه عشان هو ربنا انا بحبه هو هو ما تحبوش عشان اي حاجه تزيد محبتك ليه بما يمن عليك به من نعم وخيرات لكن في الاصل انا بحبه واصل من هداك عشان تيجي وتصلي وسط المسلمين من أعانك على الذكر والشكر بالليل والنهار كم من ذنوب عصمك منها ووقاك وأبعدك عنها وهداك بعض الصالحين تذكر حين شرب ماء عذبا فراتا باردا واحنا بنشرب كده راح قايل ايه الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته الحمد لله انه خلى الميه دي الواحد يستسيغها ويعرف يشربها ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا والميه دي لو ما فيش كولدير ومش ميه ساقعه وفي حر شديد ما تبقاش قادر تعرف تشربها صح فلو بقت ملح بقى بذنوبنا الحمد لله منا منه سبحانه وتعالى كان حكيم بن حزام الصحابي يطوف بالبيت وشعاره لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه الله لو تتحفر في القلب دي لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشى طيب عرفت بيحبك قد إيه طيب تعرف إيه هي العلامات اللي بيها تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك أو لا عايز أقول لك على شوية علامات تعرف بيها إن ربنا بيحبك وهي دي تقريبا اللي هتديني المعاني العملية اللي احنا عايزين ناخد فيها قرارات النهاردة أول حاجة عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا انظر ماذا يعطيك هل يعطيك الصلاح والتقوى والإيمان ولا الفلوس والدنيا أول حاجة هل يعطيك الإيمان يعني الحمد لله كده انت بتزيد وكل اسبوع معانا مع بعض كده بنزيد مع بعض خطوة لربنا ولا هي موعظة الاسبوع نقعد نتأثر حبتين وبعدين يا دوبك تتأثر يوم اتنين بكتير واوي وخلاص وتنسى كل حاجة ادي اول حاجة قال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب لكن الإيمان لا يعطيه الله إلا من أحب عمرك ما هتبقى مؤمن بمعنى كلمة مؤمن مش هتبقى ملتزم بجد إلا لو كان حبك هي دي العلامة طيب الصلوات والعبادات ميسرة بالنسبة لك ولا شاقة أشد المشقة لو ميسرة يبقى اعرف ان دي علامة حبه ليك إذا وفقت لفعل الخيرات يعني تلاقي نفسك وانت قاعد كده راكب عربيتك ماشي راكب أي مواصلة ماشي في الشارع مش الهم راكبك وقاعد بتفكر في هموم الدنيا لا لسانك شغال وساعات كده الواحد يبقى بينه وبين نفسه يقول هو اشتغل ليه رحمة ربنا بيبعتها أنا لاحظت حاجة كنا في مكان ما وكان فيه بعض مشايخنا فالنظر إلى وجوه الصالحين قربه فبعد ما نفض المجلس أنا ماشي لقيت الموضوع في حاجة كده مختلفة الله الواحد لسانه شغال كده بالشكل ده مش هي دي الأوراد الثابتة بتاعت الواحد فقعدت أفكر هو إيه اللي حصل ما خلصتش إلا إن ده يكون لعله قربة النظر إلى وجوه الصالحين نحب الصالحين ولسنا منهم ولا تورعا ولا كذا ولا كذا لسنا منهم نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم بمحبتنا لهم المرء مع من أحب إذا وفقت الفعل الطاعة يبقى كده في شغلك لو موفق لأكل الحلال يبقى ربنا بيحبك سبحان الله أنا بشوف الإخوة لما بيخلص دراسة بعدين بقى الشكاوي يا شيخ الشغل ده فيه ربويات وفيه الشغل ده فيه شبهات حرام بنضطر نتعامل بالطريقة الفلانية وكذا وفي واحد خريج نفس الكلية وما شاء الله ربنا من عليه وتلاقيه في مكان ممتاز وبمرتب ممتاز وكذا أنا حصلت معايا الموقف ده أخ اتصل بيا فقال لي إن هو جاله تعيين في شركة قال لي ما يحلمش بها أي شاب في مصر المرتب مجزي إلى أبعد حد الستارت بتاعه يعني حاجة ما ياخدهاش واحد بعد عشر سنين بس يا شيخ في وفي وفي وفي فقلت له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بدأ أتذكره بالمعاني دي الولد كان صادق قال لي والله ولو فلوس الدنيا طالما كده أنا ما أكلش من حرام ولا شبهة حرام بعدها بأسبوع يقولوا لي التحق بشركة أنقح من الأولانية المرتب اللي كان كذا خد ضعفه ومن غير ولا شبهة فضل الله عز وجل قلت هو صادق صدق الله فصدقه ربنا حبه فعشان كده امتن عليه تلاقيه موفق برضو الإخوة لما بيجي يتجوز عاقد أول ما يجي فترة العقد المشاكل كلها بقى وبدأ يجري ورا الدنيا من حبتين هي من ناحية والتجهيز من ناحية تانية وخلاص ونسي الموضوع من أوله لآخره ولا بقى يجي يحضر ولا بقى يرفع سماعة التليفون ولا أي حاجة يجي بقى في الآخر خالص كان لي قلب ففقدت دايما تلاقي الأمور بالنسبة له يقول لك الأمور متعصرة كنا متفقين إن احنا هنخلص الموضوع في شهر طلع الحكاية بزيادة وجات لي نفقات بزيادة الموضوع بقى له 3 4 5 شهور وشوية بشوية بدأوا يشدوا مع بعض وشوية بشوية بدأ يقول لك أنا يظهر ما فيهاش خير والأمور اتعثرت على الآخر وأخ تاني يقول لي أنا مش قادر أوصف منة ربنا عليا كل الأمور ميسرة تيسير عجيب نتفق على شهرين تخلص في شهر نتفق على ان المسألة بكذا أروح ألاقي خصومات غير طبيعية تتعمل هو كده وكان فضل الله عليك عظيم انا فاكر هغششكم بس انا برضو دي اسراري انا بس يلا انتوا حبايبي وانا بقعد معاكم كانكم وسط اهلي يعني لما جيت اتجوز انا الذهب كان ساعتها ساعتها بقى تسع سنين يعني كان الجرام ب 40 جنيه واخوكم بقى ساعتها ربنا يستر فالمطلوب كذا وكذا وكذا حاجات كده يعني المتيسر مفيش اليوم اللي انا رحت اجيب فيه الشبكه الجرام بقى ب 24 جنيه اه هي كده فتح اللهم لك الحمد هي ربك عالم بالاحوال الامور مشيت فتح من عند ربنا فضل الله عز وجل عظيم اذا اذا تيسرت الامور دي علامه الحب اذا وجدت في الامور تعسير فسنيسره للعسرى يبقى في مشكله اذا ذكرت الله فبقى ليها وجل في القلب لما تجيب اسمه كده على لسانك ساعات كده جسمك يقشعر أو ينتبك المعنى ده دي علامة الحب من أحب القرآن فقد أحب الله لأن القرآن ده كلام الله يبقى أنت بتحب حاجة منه منه بدأ وإليه يعود لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك بالصحبة الصالحة يبقى اعرف ان ربنا بيحبك ربنا قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون وليكم اللي هينصركم وفي معنى النصرة والتأييد فيها معنى في الحب جميل مش احنا بنقول الولاء والبراء أن تحب في الله وتبغض في الله فالولاية معناها فيها معنى الحب لو لقيت نفسك تكثر من النوافل فاعلم أن الله يحبك المعاني دي بقى عايزين ندي دلوقتي جدول عملي احنا النهاردة قلنا حب الله للعبد أول واجب عملي عليكم قراءة كتيب أحبك ربي تاني حاجة عايز علشان أغرس محبة ربنا في القلب هيجي سبب أساسي المعرفة قالوا من عرف الله أحبه طب وانت تعرفه تعرفه بإيه هقول لك تعرفه بإيه أول حاجة تعرفه بأسماء وصفاته طب وأنا هتعلم أسماء وصفاته إزاي هقول لكم على كتاب الكلام ده للناس اللي هم يعني ايه غاويين قرايه وغاويين سماع يبقى بالنسبه لهم ده اللي ملوش في الموضوع هنيجي في الدروس كل شويه معاني من دي هنقرر عليكم الكتاب ده تبتدي تقراوا فيه كتاب اسمه النهج الاسماء شرح الاسماء الحسنى لواحد اسمه محمود النجدي الكتاب فيه كتاب في مجلدين وفي طبعه في مجلد واحد كويس كده او كتاب شرح الاسماء والصفات دكتور محمود عبد الرازق الردواني أي من الكتابين تاخد الكتاب وعندك ادخل الإخوة اللي بيخشوا على النت الموقع إسلام واي هيلاقوا في على الصفحة الخاصة بالعبد الفقير في سلسلة اسمها سلسلة الأسماء والصفات فأنا عايز المعاني دي كل يوم تسمع لك حاجة علشان نغذي القلب وركز لي قوي على معنى ايه حظ العبد من اسم الله كذا وتفهم بقى الموضوع هتتعرف على ربنا بالطريقه دي طريقة تانية للناس كلها عايزك تسجل زي ما اتفقنا قبل كده عندنا دفتر بتاع النعم وعندنا دفتر بتاع الذنوب عندنا بقى حاجة كده أحداث خاصة فعلا حسيت فيها بمدى حب الله لك حسيت قوي بالمعنى سجل لي الأحداث دي مطالعة الأحداث دي بعد فترة الواحد لما بيقعد يفتكر كده المنة دي والمنة دي والمنة دي والمنة دي والأحداث دي دي بتعرف الواحد بربنا أكتر ماشي عايز حاجة تانية لاحظت قوي إن دراسة الأحاديث القدسية الأحاديث القدسية بالذات ليها تأثير عجيب في إن الواحد يحب ربنا برضو الناس اللي ليها في الموضوع نقول لهم على شوية حاجات ممكن يجيب كتاب من الكتب دي الصحيح المسند من الأحاديث القدسية بتاع الشيخ مصطفى العدوي أو الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع بتاع الشيخ صالح الفوزان أو الكتاب ده من الكتب المهمة اللي جاي ده قوي الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية بتاع المناوي عايزين بقى نثبت شوية حاجات كده خاصة بالأوراد دلوقتي احنا عملنا حاجة اللي هي ورد المحاسبة ده ورد المحاسبة احنا عاملين فيه جملة من الحاجات وارقام بحيث ان انت تدي نفسك رقم وتشوف الكيرف بتاعك ماشي ازاي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا هتلاقي الصلاة في المسجد واخده مثلا 25 درجة يعني كل صلاة بخمس درجات السنن الضحى اربع ركعات اذكار الصباح والمساء الى اخره ماشي دي الاعمال الاساسية اللي احنا عايزين إن شاء الله يبقى واجباتنا العملية خلال هذا الأسبوع نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حب العبد لله جل وعلا أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم